السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال الحلقة النهاردة رقم سبعة وبنتكلم فيها عن السبب الثالث من أسباب الفوز بمحبة الناس وقلنا يا جماعة محدش في الدنيا يقدر يعيش من غير ما يحس ان الناس بتحبه وفي ناس سهل جدا انها توصل لقلوب الناس وفي ناس صعب جدا انها توصل لقلوب الناس وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس من تربة الارض فمنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم ال ال ال الانسان الفظ ومنهم الانسان اللين ومنهم الانسان الجميل ومنهم الانسان اللي مش جميل كل واحد لكن كل واحد يقدر بفضل الله انه يحاول يغير من نفسه عشان يوصل لقلوب الناس ومهما تفاوت الناس في القدرات وفي الامكانيات مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله تقدر تفوز بمحبة الناس قبل ذلك وقبل وقبل أي شيء طبعا بتفوز بمحبة ربنا وربنا هو اللي بيلقي لك القبول في قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة رقم 6 اللي فاتت عن السبب الثالث من أسباب الفوز بمحبة الناس ألا وهو الرفق واللين واتكلمنا في الموضوع ولكن ما كملناهوش هنكمله النهاردة إن شاء الله ألا وهو الرفق واللين وما أجمل الرفق وما أجمل اللين وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم وإحنا كان آخر حاجة ختمنا بيها الحلقة اللي فاتت قول المولى عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مين اللي يعني يوصل للمنزلة دي يا ربي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم تعالوا نشوف بقى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عن موضوع الرفق واللين الرفق واللين ده يا جماعه بقول يقينا تقدر توصل لكل شيء وتقدر توصل لمقصودك واللي انت عايزه من خلال الرفق واللين حتى انت في تعاملك مع الناس احيانا تخش على موظف وتقول له لو سمحت انا عايز كذا وكذا يقول لك طب بالراحه طب باللين اطلب اللي انت عايزه اطلب باسلوب حلو وانا عين الاثنين ليك خدت بالك فعلا هو ده الانطباع لدى كل الناس تقريبا ان اي واحد بيطلب اي حاجه باسلوب لين الناس بتنفتح قلوبها ليه وبيدوا اللي هو عايزه واي واحد بيتكلم باسلوب فيه شده الناس بتنفر منه وممكن ما تستجبش للي هو عايزه بل بالعكس يحاولوا بقدر الامكان ان هم يوقفوا له المراكب السايره زي ما بيقولوا تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عن الرفق واللين بيقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يا سلام حديث تاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه الرفق لما يكون في حاجة يزينها ويجملها وما نزع الرفق من شيء إلا شانه الرفق لما ينزع من أي شيء يشين هذا الشيء سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وفي رواية وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا سلام ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله يا الله يعني الإنسان لو حرم من نعمة الرفق ده بقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم اللي يحرم من نعمة الرفق يبقى حرم من كل الخير بجد فعلا لأن أنت لو بصيت على نعمة الرفق أنت بتتعامل مع كل الناس أنت إما أن تكون رئيس أو مرؤوس إما أن أنت تكون أب أو ابن إما أن أنت تكون مدرس أو تلميذ إما أن أنت تكون شيخ أو تلميذ إما أن أنت تكون حاجة فوق وحاجة أو حاجة تحت إلى غير ذلك من كل هذه الأشياء فالتعامل من الأعلى للأقل بالرفق واللين يستقطب القلوب ويحبب الناس فيك والتعامل من الأقل للأعلى بالرفق واللين يخلي الناس قلوبها تنفتح ليك وتكرمك وترحمك وتوصلك للي انت عايزه إذا فالرفق يجعلك تدرك الخير كله خصوصا يا جماعة لما يكون في مجال الدعوة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بجد ياما شفنا ناس بتدعو برفق ولين ربنا سبحانه وتعالى سخر لها قلوب الناس وانفتحت له القلوب وسمعوا كلامه ونفذوا ومشوا على اللي هو بيقوله ووصلوا لحاجات كبيرة وجميلة وكلها في ميزان حسناته وياما إنسان كان بيدعو بشدة وغلظة وعنف وشيء من الاستعلاء على الناس الناس وإن كانت مضطرة إنها تسمعه إلا إنها في النهاية مش مش مقتنعة بالكلام ده ومش مقتنعة إن ده أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا كان بيتعامل مع الناس برفق ولين فوق الوصف لدرجة يا جماعة إن لما الصحابة من كتر الإيذاء اللي اتأذوه ورايحين للنبي والحديث رواه مسلم يقولوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين على المشركين ناس كفار بيكفروا بربنا يا رسول الله وبيأذونا وبيعذبونا ادعى عليهم احنا ما بنقولش روح اضربهم بنقول ادعى عليهم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة يا سلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا بعثت رحمة ما بعثتش إن أنا ألعن الناس وأدعي عليهم شوف قد إيه شفت الرفق وصل لمرحلة إيه يا جماعة لدرجة إن يؤذى ويطرد من مكة وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ويرجع بعد سنوات فاتحا منتصرا ويدخل وكفار مكة بيتوقعوا أن يعلقوهم المشانق وليه حق وليه حق لو عمل كده ليه حق صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يقطع الصمت كله ويقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء يا سلام شفت قد ايه اللي هو العفو عند المقدرة هي دي هي دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي عليه السلام بيقول لك ان ان ان الناس اللي عايشين مع بعض في بيت واحد زوج وزوجه واولاد وعيله وناس متجمعين وقرايب وممكن يكون بيت عيله اولاد عم عايشين مع بعض ولاد خاله عيله عايشه في بيت فالنبي بيقول عن البيت ده ايه؟ الحديث رواه احمد بسند صحيح اذا اراد الله باهل بيت خيرا خدوا بالكم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق لو ربنا أراد بأهل بيت الخير يدخل عليهم الرفق تلاقي راجل جاي من بره أول ما يفتح الباب بسم الله لما يقول بسم الله الشيطان يقول لأعوانه لا مبيت لكم اليوم ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل الرجل وقال بسم الله على طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لا أكل ولا يعني شحشوا لكم بقى إيه لقندة تانية فأول ما يدخل يسلم على زوجته وعلى أولاده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يا سلام خش يسلم على زوجته يقبلها يقبل أولاده يطبطب عليهم ياخدهم في حضنه يسلم عليهم يخش يتشطف يقعد ياكلوا مع بعض على على سفرة واحدة قاعدين بيدردشوا مع بعض الولاد لقوا الزوج بيأكل زوجته اللي هي أمهم بيأكلها في بقها بيقول لها اتفضلي يا حبيبة قلبي بيأكلها بيأكل ولاده واخد الأكل بتاعه بيقسمه بين ولاده أنا أذكر يعني الله يرحمك يا أم رحمة واسعة رب العالمين لما كنا نقعد ناكل مع بعض على طبلية واحدة كانت أم الله يرحمها رحمة الله وسعة كنت بقعد أنا وأمي ووالدي وأخواتي البنات الاثنين فكنا نبقى خمسة فكنت تجيب الفرخة وتقسمها على خمس حتت ثلاث حتت كبار ليا أنا وأخواتي البنات وحتتين صغيرين ليها هي ووالدي ربنا يشفيها ويعافيها رب العالمين وتفضل قاعدة مستنية لحد ما أنا وأخواتي ناكل ونخلص الجزء بتاعنا الفرخه بتاعتنا يعني وتروح واخده الحته الصغيره بتاعتها ومقسماها ومقسماها بينا يا امي يا حبيبتي ده انت واخده حته صغيره وما كلتيش تقول كلوا يا حبايبي انت انتوا لما تاكلوا كاني انا اكلت الرفق والحب والدفء انت ممكن تعيش مع ام واب تكون ظروفهم بسيطه جدا وتكون حياتهم بسيطه لكن قد ايه لما لما بيغمروا اولادهم بالحب بيحس ان هم شبعانين والصوره دي بتفكرني بحديث عجيب جدا حديث رواه البخاري ومسلم امنا عائشه بتقول في يوم من الايام دخلت عليها امراه ومعاها بنتين وهم الثلاثه جعانين فسالوني الطعام دورت في البيت ما لقيتش غير ثلاث تمرات فرحت مديه الثلاث تمرات للام الام خدت الثلاث تمرات خدت واحده ليها وواحدة لبنتها وواحدة لبنتها التانية وفضلت ماسكة التمرة في ايديها شوف المشهد ده فلما بناتها الاتنين كل واحدة كلت التمرة بتاعتها وبدأوا يبصوا لأمهم كأنهم عايزين يقولوا لأمهم احنا اكلنا تمرايه بس ما شبعناش يا امي دي تمرايه برضه فراحت قسمه التمرايه بتاعتها نصين مع ان هي جعانه زيهم ويمكن اكتر لان هم قاعدين وهي بتشتغل فراحت مديه النص لديت والنص لديت فامنا عائشه شافت المنظر فبكت وتاثرت واستنت لحد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله حصل امر غريب جدا واعجبني قوي قوي حصل كذا كذا كذا والام ادت لي دي تمرايه ودي تمرايه ولما كلوا راحت مقسمه التمرايه الثالثه فالنبي عليه السلام قال ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار بسبب التمرايه ديت لما قسمتها نصين وادت بنتها ديت نص وادت بنتها دي نص وجبرت بخاطر بناتها ربنا اوجب لها بها الجنه وده يفكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيحين فاتقوا النار ولو بشق تمرة يا سلام لما تربط بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تطلع بمشهد عجيب وجميل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل كما عند البخاري يقول له أوصني يا رسول الله يقول له لا تغضب مرة تانية مرة تالتة أوصني يا رسول الله يقول له لا تغضب شوف قد إيه الرجل ده في رواية تانية عند أحمد يقول فنظرت فيما قاله لي النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله فعلا الغضب يجمع كل خلال الشر سبحان الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كمال الرفق واللين اللي موجود في قلبه صلى الله عليه وسلم يوم يوصي الأئمة اللي بيصلوا بالناس إن هم يرفقوا ويرحموا الناس اللي بيصلوا وراهم لأن الحقيقة أحيانا تخش مسجد وتلاقي الإمام فرحان قوي بجمال صوته صوته جميل هو فرحان وحاسس قوي ونشوان قوي قوي بجمال صوته وفرحان بنفسه وعايز الناس تفضل واقفة وراه من هنا للصبح والناس واقفة وراه مساكين اللي كبير في السن ومش قادر يقف واللي مريض ومش قادر يكمل واللي طفل صغير وبنحاول نحببه في المسجد عشان يروح يصلي واللي عنده مرض شديد جدا ومش قادر يقف على على بعضه واللي واللي معذور وعنده ظروفه ومحتاج يصلي عشان يلحق يلحق يروح يشوف ظروفه واللي وراه والمشاكل اللي عنده والامام واقف يصلي في كل ركعه بربع فبنقول له رفقا بالناس فتيجي تساله يقول لك لا ما سيدنا عثمان قال والله لو شاء لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا اقول له حبيب قلبي صح كلام مظبوط ولكن لا اجتهاد مع وجود النص عندنا نص ان النبي حديث في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم المريض والكبير وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء اللي انت عايز تعمله اعمله لوحدك ما تفرضش على الناس وضع يتعب الناس سألت ناس كتيرة جدا ليه ما بتصلوش في الصلاة في مسجد في جماعة قالوا من كتر من الأئمة بتطول مش قادرين نواظب على الصلاة أروح الفجر ألاقي الإمام بيصلي بربعين في الفجر أروح أصلي العشاء بربعين المغرب بربع طب أنا راجل مش قادر أقف رجليا تعباني ومكشوف أقعد على كرسي وإن كان مباح لي طالما تعبان يقعد على كرسي واحد تاني مريض ومش قادر واحد تالت عنده ظروف محتاج يدخل الخلاء كل شوية ومش قادر ينتظر الوقت ده كله وأحيانا الإمام بتبقى قراءته أحيانا مملة جدا وبطيئة جدا والآية بتسمعها منه كأنك بتسمع منه ربع كامل فبنقول للناس ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما بالناس فليخفف حببوا الناس في الصلاة ادي الركوع حقه ادي السجود حقه ادي الجلوس بين السجدتين حقهم ادي كل ركن من أركان الصلاة حقه لكن عند القراءة خفف في صلاة المغرب بكسار الصور هيقول لي ده النبي صلى في المغرب بالعرف ايوه يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم ودول الصحابه وكانت الدنيا في زمانهم غير دنيتنا خالص بالمره احنا مش عايزين نطفش الناس مساجد احنا عايزين نستقطب الناس يجوا بيت ربنا عشان يصلوا عشان ننقذهم من النار يا جماعه فعشان كده بنقول في المغرب بكسار الصور في العشاء والفجر يا سيدي في الركعه الاولى بصفحه وفي الركعة الثانية بنص صفحة وربنا يكرمك حبب الناس في الصلاة وصفحة ما هياش قليلة وربع ونص صفحة ما هياش قليلة وحبب الناس في الصلاة وحببهم في بيت ربنا سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم بي بيوضح قد ايه الانسان ممكن يفوز باجر عظيم جدا لو انه كان رفيق ولين باخوانه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة خد بالك ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله أكبر طول ما أنت بتعين إخوانك وبتعين أحبابك وبتعين الناس من حولك فالله عز وجل في عليائه هو اللي هيعينك وهو اللي هيكرمك وهو اللي هيرفق بيك سبحانه وتعالى وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان الرفيق اللين الرحيم ده الانسان ده ربنا هيحرم جسده على النار قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار قالوا بلى يا رسول الله قال تحرم على كل قريب هين سهل يا سلام يا ريت يا جماعه نرجع للخلق الجميل ده اللين والرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه عملوا الناس برحمة عملوا الناس بلين عملوهم برفق خصوصا في مجال الدعوة لما تيجي تدعو إنسان ادعوه برفق عامله بلين برحمة اوعى تتألى على الناس واوعى تقول فلان في الجنة وفلان في النار واوعى تكلم الناس من منطلق ان انت الطائع وهم العصاه وان انت العالم وهم الجهله اتعامل مع الناس من باب ان انت اللي محتاج لهم لو ربنا قدر لهم الهداية فأنت اللي محتاج أن ربنا يهديهم على أيديك عشان يبقوا في ميزان حسناتك ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ده كان السبب الثالث من الأسباب اللي تحبب الناس فيك اللين والرفق والرحمة ان قلبك يتملي لين ورفق ورحمة بكل الناس من حولك ربنا يرزقنا يا رب قلوبا لينة رفيقة رحيمة يا رب العالمين لان انت لما هترفق بالناس ربنا يرفق بيك ولما هترحمه ربنا يرحمك ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير ونتكلم بكره عن سمه جديده او سبب من اسباب الفوز بمحبه الناس من خلال كتاب السحر الحلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته